السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره اللهم إنا نحمدك ونستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هادئا مرشدا اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعله لوجهك خالصا يا رب أعنا أن نعمل صالحا ترضاه رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فيعني بادئ زي بدء معظم الطلبة الوقت خلصت الامتحانات تقريبا هم الامتحانات وهم الدنيا الإنسان كل ما بيشيل الهم في حاجة يا أخوانا بيكبر فيها وبيبقى عنده عزيمة أنه يشتغل فيها عشان كده احنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى في سلسلة ابدأ من جديد اللي بتتكلم عن اخطر خطوة ممكن تاخدها في حياتك خطوة اولى التزام سواء للي لسه ملتزم جديد او اللي تشنكل في مشكلة من مشاكل خطوة اولى التزام ولغاية الوقت رغم ان هو بقاله خمس ست سنين ملتزم الا انه لسه معاه شهادة معاملة اطفال معاملة مبتدئين لسه ما تطورش علميا لسه ما احترفش دعويا لسه ما جاش على ايده خل الدين لسه ما اتملاش قلبه بمعاني الايمان اللي في قلوب السابقين لسه لغاية الوقت في الاول من اجل هؤلاء احنا بنتكلم هذه السلسلة اللي النهاردة يعني نعتبر في نهايتها باذن الله سبحانه وتعالى احنا يعني الوقت واحد صغير واحد بنقول له يبدأ ازاي صح عايزينه ايه بعد ما بدأ صح عايزينه يكبر عشان تكبر لازم تشيل هم عشان تكبر لازم ما تنامش من كتر الهم اللي انت شايله عشان كده درس النهاردة كيف انام انام ازاي انام ازاي وانا ورايا هموم خلت الصالحين والسابقين ما يعرفوش يناموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول للسيدة عائشة يا عائشة ان عيني تنام ولا ينام قلبي انا ما بنامش ما بينامش ليه ايه اللي كان في قلبه عشان ما ينامش عليه الصلاة والسلام الرسول عليه السلام لما جاله الوحي لما جاله جبريل على الغار فنزل راح للسيدة عائشة دثروني دثروني بيرتجف بيرتعش يجي له جبريل مرة تانية عليه الصلاة والسلام يجي له جبريل ليه يقول له نام ارتاح كفاية عليك كده ليلة لا يقول له قم فانذر يعني ايه يعني ما عادش فيه نوم ما عادش فيه راحة انت خلاص من النهاردة ما عادش فيه نوم ولا راحة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما لقي الخضر الخضر خده لففه ركبه السفينة من بلد لبلد وبعد كده قتل الغلام وبعد كده سفروا بلد لما حاولوا ان هم يستطعموا اهلها فابوا ان يضيفوهما سيدنا موسى طول المسافة ده والاصفار ده هي من غير لا نوم ولا اكل لغاية ما ساب الخضر بعد هذا ومن قبل الخضر المسافة الطويلة اللي قطعها لغاية مجمع البحرين من غير لا نوم ولا اكل يعني ايه يا اخوان يعني الطريق ده طريق واحد ما بينامش اللي ما بينامش ده شايل هم اللي ما بينامش جواه حاجة مخليه ما هوش قادر ينام زي ما ربنا بيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع عارفين قطب سالب وقطب سالب مش ممكن يقربوا من بعض يتنافروا جسمه بيتنافر عن الفراش مش قادر من كتر الهم اللي بين جنبيه مش قادر من كتر الهموم اللي في قلبه عشان كده يا اخوانا سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول ان نمت نهاري اضعت الرعيه وان نمت ليلي اضعت نفسي ما بنامش اكبر مشكلة انك توصل للمرحلة اللي ربنا قال عليها في سورة الاعراف حتى عفوا حتى عفوا بقت المعصية عفوية بقى الغفلة عفوية كان الاول الاخ لو فاته فجر يقطع الدنيا لو كان فاته صلاة جماعة يعملها مناحة لو كان اتأخر شوية لو كان اتأخر في حفظ القرآن كان يبكي وكان ي... الوقت خلاص بقى عادي ان الفجر يروح منه بقى عادي ان هو يشوف منكراته وما ينكرش بقى عادي ان يشوف اصحابه غير ملتزمين والجامعة والدنيا والشوارع كلها منكرات وما يعملش اي حاجة في الدعوة بقى عادي انه ما يتحركش لدينه بقى عادي ان صلاة فوته بقى عادي انه ينام قبل المغرب شوية ويصحى يجمع المغرب والعشاء ولا يصحى يجمع الصبح والظهر ولا يصحى يجمع الظهر والعصر بقى عادي ان هو يفوت ويتسبق وغيره ينطلق جنبه وهو شايفه قدام عينه عادي حتى عفوا خلاص ما عادش الهم بتاع زمان جوه قلبه ما عادتش الهموم اللي كانت بتحركه جوه قلبه الهموم يا اخوانا همنا اللي جواه هم الدين ما يعرفش ينام اللي جواه هم الاخره وهم النار والعذاب بتاع ربنا ما يعرفش ينام اللي جواه هم الوصول للفردوس الاعلى ما يعرفش ينام اللي جواه هم السبق الى الله ما يعرفش ينام اللي جواه هم حال قلبه مع الله ايه ما يعرفش ينام اللي جواه هم كيف اصل الى الله ما يعرفش ينام عشان كده درس النهاردة ان شاء الله عن الهموم اللي لازم تسكن قلبك عشان تكبر الهموم دي لازم تبقى جوه قلبك ولازم ترسخ جوه قلبك لان الهموم دي اللي هتحركك الهموم ديت هي اللي هتخليك تكبر على قد ما الهموم دي جواك ولازم تغذيها باستمرار بوجودك في بيئة الايمان اول هم بنتكلم عنه هم هم الدين هي كلها هموم ما ينفعش انك تقول ده قبل ده وده قبل ده ولكن احنا عايزين نتكلم عن هم الدين هم الدين يا اخوانا هم الدين كنت بقرأ في القرآن الكريم بسمع في القرآن الكريم لقول الله سبحانه وتعالى في على لسان سيدنا موسى وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قلت الله اكبر ايه ده كل ده غل في قلب موسى على الباطل لنحرقنه انا عايز اطهر الارض منك يطهر الارض من العجل اللي عبد من دون الله ثم لننسفن عايز ينسفه شايف الغل اللي في قلبه على الباطل انت لما بتعدي قدام اي منكر قدام اي معصية قدام اي مكان فيه ربا قدام اي شريط اغاني عايز تعمل فيه ايه ولكن بسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير عايز غل قلبك على الباطل شكله ايه شوفوا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه فاصدع بما تؤمر شوف اللفظ الصدع ده انك تقعد تك تخبط في المبنى فيتشق يتشق يتشق لغاية ما يقوم منهار في الاخر انك انت تفضل تضرب الباطل من خلال الانتصارات الدعوية والنشاط الدعوي والنعمة لدين الله لغاية ما الباطل ينهار ربنا بيعلمك ازاي تشيل هم سيدنا ابراهيم لما دخل على الاصنام عمل ايه فجعلهم ايه جذاذة الجذاذ ده اللي هو فتافيت فتتهم من كتر غل قلبه على الباطل فتته والجاز انك تجيب الموضوع من جذوره يعني عايز يقلع الباطل من جذوره زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ايه اجتثت من فوق الارض ربنا بيعلمك انك انت لازم يبقى في قلبك غل على الباطل وعلى اهل الب... على رموز الباطل وعلى مؤسسات الباطل لدرجة انك عايز تشيلها من جذورها عايز تقلع الباطل من جذوره عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول شوف الآية بل نقذف شوف نقذف قذائف قذائف حرب انت لازم تعرف انك في معركة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يدمغه الدمغ ان الضربة تيجي في الدماغ تشق نصين يموت يموت اللي انت بتضربه فيدمغه يعني ربنا بيقول لك اضرب الباطل في مقتل اتعلم ازاي تضربه في مقتل يعني عايز اقول ايه عايز اقول يا اخوانا ان ربنا بيربنا على هم الدين هم الدين الايات اللي معانا النهاردة في هم الدين ايات ربنا بيقول لك فيها قوم قوم ما تقعدش قوم ما تبقاش خاين قوم استجيب لربنا قوم وواصل في نصر الدين الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ايه كل ده ربنا بيقول لك قوم ايات ورا بعضها في سورة الانفال قوم قوم ما تقعدش قوم استجيب لربنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عن اطيعوا يعني انت جندي كلمة قاطع دي كلمة بتوجه للجنود في الجيش انت جندي ولازم تعرف ان انت جندي مؤمن آل ياسين لما شاف الدين في خطر والثلاث رسل بيكذبوا جاء من اقصى المدينة يسعى ليه ليه يا مؤمن آل ياسين ما كنت تخليك في البلد البعيدة اللي انت فيها ولا القرية اللي انت فيها ولا العزبة اللي تخيل اقصى المدينة بقى يعني قرى واطراف وعزب تخيل كان ممكن يستنى لو كان واحد مننا اما يجي فاعل خير يبني مجمع اسلامي في القرية بتاعته وبعد كده الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي يروحوا يدوا دروس دورية عنده وبعد سنتين ثلاثة من التربية يبدأ ينزل ويقول انا عايز اتحرك انما ده واحد يا جماعة حس بالمسؤولية حس انه جندي انا كلمتكم قبل كده عن الجندية في الالتزام ان مش بمزاجك تصلي السنن ولا لا انت جندي كذلك النهاردة بقول لك الجندية في الدعوة مش بمزاجك تنصر دين وربنا ولا لا مش بمزاجك تعمل للإسلام ولا لا مش بمزاجك انك تشوف المنكرات اللي في الشارع وتسكت ولا لا مش مزاجك اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون سامع صوت ارتطام سيوف الحق في سيوف الباطل وساكت ازاي سامع اخواننا في اطراف الارض اخواننا في اندونيسيا بيستغيثوا بينا من جيوش المنصرين وساكت ازاي سامع اخواننا في الفلبين بيستغيثوا بينا من هجمات الحكومة النصرانية وساكت ازاي سامع اخواننا في غزة بيستنجدوا بينا من الحصار اللي حواليهم وساكت ازاي سمع اخواننا في العراق بيستغيثوا باهل السنة في الارض من جرائم الامريكان والشيعة فيهم وساكت ازاي ولا تولوا عنه وانتم تسمعون لما كان الصحابي في غزوة في اليمامة بعد موت الرسول عليه السلام في حرب مسيلمة الكذاب وجرح جرح شبه قاتل وهو يعني بيسحبوه للخيمة عشان يدوى فيها فسمع حطمة في جيش المسلمين يعني زي هجمة من جيش مسيلمة على المسلمين فقال وأنت في الدنيا شوف فسمع حطمة سمع ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون انت سمع كم حطمة الوقت في جيش المسلمين انت سمع كم كارثة الوقت بتجنح العالم الإسلامي فقال وأنت في الدنيا وانت عايش وبتتنفس الإسلام يحصل له كده فقام وزحف يقاتل حتى قتل رضي الله عنه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون اوعى تكون سامع ربنا بيناديك وبيقول لك قوم واشتغل لدينك وتسكت اوعى تكون سامع مآسي دينك وكوارث العالم الاسلامي وتسكت ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هو بيسمعش سمعت خلاص عرفت خلاص ان شر الدواب عند الله الصم البكم قال له شر الدواب الدواب دول البهايم شر الدواب يعني مش البهايم يعني اسوأ بهايم اسوأ من البهايم كمان ايه ده هو ربنا بيكلم الكفار لا ده بيقول يا ايها الذين امنوا لا هو ربنا بيكلم المؤمنين كده ليه بيقول لك اوعى تبقى زي البهائم الكفار ليه يا رب ابقى زيهم لو عملت ايه لو سبت دينك لو سبت نصرة دينك شوف مقام اللي بيترك الدعوة عند ربنا شكله ايه شوف مقام اللي بيستنجد به ويستغاث به وينادى وما يلبيش نداء ربنا لنصر الدين وعند ربنا اسمه ايه شر الدواب شر دواب من هذه الامة اللي سامع اللي بيحصل في دينه ساكت ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الصم مش عايز يسمع البكم مش عايز يتكلم عن ربنا ولا يشتغل في الدعوة الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم واستعملهم وفتح عليهم ولكن ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون انا بقول لك الكلام ده ليه دلوقتي انا عايزك تتربى على انك تشيل هم انا عايزك تفهم انك لازم يبقى عندك هم الهموم اللي هكلمك عنها النهاردة دي لازم تبقى في قلبك لازم تبقى ليل نهار بتغلي في صدرك عشان هي اللي هتحركك في طريقك لربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله استجيب استجيب الف س ت مش اجيبه استجيبه يعني تعالى وانت راغب تعالى باقصى ما تستطيع من قوة تعالى وانت اللي طالب انك تقرب من ربنا وتسمع كلام ربنا استجيبوا لربكم يا اخوانا الصحابة الوقت يقول لك في الشغل انا خدت اجازة مرضي انا خدت اجازة عارضة انا خدت اجازة تحسين داخل الصحابة عمرهم ما خدوا من الدين يوم واحد اجازة عارضة عمرهم ما خدوا من نصرة الاسلام في يوم واحد اجازة مرضي مهما كان المرض اللي عندهم عمرهم ما خدوا اجازة تحسين داخل احسن الدنيا عندها مشاكل يا رسول الله اما بس شوية اجازة تحسين داخل وبعد كده نرجع ننصر الاسلام ما حصلش ولما فكر البعض انه ياخد اجازة تحسين دخل لما رجعوا وقالوا ان المدينة بدأ خلاص بقى الزراعة بتاعتها تبوظ والتجارة بتاعتها تكسد ليه قاعدين نجاهد نرجع نصلح بقى والدين ظهر اهو ربنا نزل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اتربوا ان مفيش حاجة اسمها اجازة تحسين دخل مع الدين زي ما ربنا ربنا في قصة طالوت وجالوت فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر تخيل ناس ماشية في صحراء وصحراء رهيبة ولسه هيروحوا لفلسطين عشان يجاهدوا العمالقة ويقتلوهم وفي الطريق بعد ما المية بتاعتهم نافذة لقوا نهر يا اخوانا الناس دي مش الزمزميات بتاعتها مليانة مية ولقوا نهر اتقال لهم ما تشربوش منه دول هيموتوا من العطش دول هيموتوا من العطش على المية ومع ذلك فمن شرب منه فليس مني ملوش دعوة بيا ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده خد على قد الكفاية بتاعته يعني ايه يعني انا عايز اقول ان ممكن اخ مثلا يكون بيشتغل في الدعوه ومجتهد في الدعوه ويجي له عقد بره مثلا يا ابني انت طالع بره تعمل ايه انت وراك دعوه يا ابني طيب ده انا محتاج يا ابني ما هو انت حتى لو محتاج الا من اخترف غرفه بيده ما ينفعش تسيب المسؤوليه بتاعتك ولو رحت هناك لازم تنشئ دعوه هناك اكبر من الدعوه اللي موجوده هنا انت جندي يا ابني مش مزاجك ولو كنت بتطلب علم هنا لازم تطلب هناك اكتر من هنا ولو كنت بتحضر درسين هنا تروح هناك تحضر ثلاث يا ابني مش مزاج انت جندي انت جندي مكلف احنا جنود يا جماعة اطيعوا الله ورسوله كلمة جندية استجيبوا لله الصحابة عمرهم ما خدوا اجازة اجازة مرضي سيدنا علي بن ابي طالب كان نايم في الارض بارك في الارض رضي الله عنه من كتر مرض عينيه في غزوة خيبر ولما الرسول خرج قال في البخاري انا اتخلف عن رسول الله وقام وراح مع النبي عليه الصلاة والسلام مفيش اجازة مرضي ابدا ابو ايوب الانصاري كان عمره 90 سنة والمسلمين رايحين يحاربوا الترك وخرج معاهم في السفينة وخد الكفن بتاعه معاه عشان عارف ان هو يعني نسبة 120% مش راجع خلاص طعن في السن والمرض ومع ذلك خارج ما فيش اجازة مرضي عبد, عبد الله بن عمرو بن الجموح لما كان خارج لما كان خارج وكان اعرج بيعرج مفيش اجازه مرض يا اخوانا خارج لل... لل... للمعركه وللغزوه في احد مفيش مرضي خلاص مفيش اجازه عارضه العوارض لما ابو ذر الغفار الحمار بتاعه مرض وهو منطلق لغزوه تبوك ومفيش حاجه وهيكمل ال 1500 ميل ماشي على رجليه ساب الحمار وجري مفيش عوارض سيدنا محمد لما بنته رقية رضي الله عنها مرضت وخرج في غزوة بدر وماتت يوم غزوة بدر رجع من الغزوة لقاها ماتت صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام مفيش اجازة عارضة مفيش عوارض ما كانش العوارض بتوقفه حنظلة ليلة دخلته وينادى للجهاد ويسيب يسيب مراته ويخرج للجهاد ما قالش طب بس ده ده لسه في اول الجواز مفيش اجازه عارضه مفيش اجازه مرضي مفيش اي اجاز ليه عاطفه بتحرجهم تجاه الدين عاطفه حقيقيه استجيبوا لله استجيبوا انت مستجيب ولا لا انت منطلق لربنا ولا انت استجبت في نصر دينك ولا لا عشان كده لما اللي ما استجابوش للهجرة مرضوش يهاجروا مع النبي عليه السلام ربنا نزل فيهم ايه ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض يعني ايه فيما كنتم عارفين يعني ايه فيما كنتم فيما كنتم انت عارف مثلا يعني لما لان الكلمة دي كثير مش عارف معناها لما مثلا اعدي في طلقة جنب النوادي بتاعت الافراح الاقي فرح وهيصة ورقص وطلق والاقيك قاعد اقول لك ايه يا ابني ده ايه اللي انت بتحببه ده ايه اللي جابك هنا تقول لي والله اصل هو فرح اختي فرح اختك عذر اقبح من ذنب يا ابني انت بتعمل ايه هي دي فيما كنتم لما بيموتوا في مكة الملائكة لحظة الاحتضار وهي بتنزع روحهم بتقول لهم ايه اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده فيما كنتم يعني كلمة استنكارية ايه ده سايبين الدنيا ولع في المدينة وقاعدين هنا في مكة جنب بيوتكم وجنب اهاليكم وجنب اموالكم بتعملوا ايه فيما كنتم انت لو مت دلوقتي الملائكة هتقول لك فيما كنت ايه اللي انت بتعمله ده ايه اللي مقعدك هنا والامة بتحترق ايه اللي مقعدك هنا والحريقة ده الواحد ما عادش بيعرف يمشي في الشارع ده الواحد فكر امبارح انه قاعد يصلي في بيته يا اخوانا احسن يجي له ذبحه من المناظر اللي بيشوفها في الشارع والعياذ بالله ان دي وصلت بقت امه محمد او ظاهر امه محمد بقى بالمنظر ده فيما كنتم شوف العتاب الرهيب لحظة الاحتضار للي مرضاش ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نصرتك للدين هي حياتك حملك للرسالة هو حياتك هيحييك في الدنيا هتبقى إنسان حي ليك قيمة ليك دور ليك هدف صدرك صدر حي مش ميت واحد بيجري ورا شهواته وفي القبر لو مت شهيد تبقى حي ما مت... تعيش الحال البرزخيه وفي الجنة تعيش الحياة الكاملة ان الدار الاخرة لا هي الحيوان اي الحياة الكاملة ضد الموتان يعني هتبقى حياة يا اخوانا الامة امة ميتة لانها مش مستجيبة لله اللي ما بيشتغلش فينا في الدعوة ميت استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم طب يا رب لو ما استجبناش طب يا رب اللي ما اشتغلش في الدعوة يحصل له ايه طب يا رب اللي مش عايز طب يا رب اللي مش هعمل لدينك يحصل له ايه ثلاث حاجات واحد واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه عقوبات في قلبك هتفقد سيطرتك على قلبك هيبقى قلبك تشوف فيه الامراض وتشوف فيه العجز عن الطاقة ما انتش قادر تغير حاجة عقوبات في دينك يبقى اول حاجة الدين هيروح وانكم اليه تحشرون يا ويله بقى لما ينزل تحت التراب عقوبات في اخرته واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اي عقوبة في الدنيا هتنزل على اللي عصى وعلى اللي شافوا بيعصوا سكت يعني ايه يا اخوانا يعني ربنا قال ترك الدعوة هيضيع الدين والدنيا والاخرة ترك الدعوة هيدمر الدين والدنيا والاخرة ابن عباس بيقول ان المسلمين اذا رأوا المنكر بين ظهرانيهم فاقروه عمهم الله بعذابه والعياذ بالله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب ليه يا رب كل ده عشان ترك الدعوة واذكروا اذ انتم قليل افتكروا لما كنتوا لسه 80 واحد في مكة افتكروا لما كنتوا لسه عدد قليل قوي مستخبيين في غرف منى ليلة عرفة وعشرات الالوف من الحجاج المشركين قاعدين وانتوا مستخبيين في الغار ليلة نزول سورة المرسلات افتكروا لما كنتوا قليلين افتكروا لما كنتوا سبع سبعة ملكوش طعام اللي ورق الشجر واذكروا اذ انتم مش اذ كنتم اذ انتم حط الصورة قدام عينك على طول ليه عشان تعرف ربنا هيعمل لك ايه لو مشيت في الطريق ده عشان تعرف ربنا هينصرك قد ايه لو مشيت في الطريق ده اذ كنتم قليل مستضعفون في الارض مستضعف اللي يعذب يعذب واللي يمتهن يمتهن محدش واللي يؤخذ ماله يؤخذ ماله تخافون ان يتخطفكم الناس لما ابو جهل قتل سمية ملهاش نية محدش سأل عنها محدش انتقم لها ليه محدش من المسلمين كان له نية وقتها ابو سلمة لما القبيلة بتاعت مراته خدت مراته وقبيلته خدت ابنه وهو خرج مجا- مهاجر والاسرة اتمزقت يتخافون ان يتخطفكم الناس محدش له نية محدش من المسلمين امن على نفسه ولا بيته ولا مراته ولا ابنه ولا اي حاجة محدش امن على حاجة بسبب دينه طب افتكروا بقى اذ كنت اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس عمل لكم ايه لما ثبتوا على دينكم واشتغلتوا للدين عمل لكم ايه فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات يعني ايه يعني ربنا كبير زي ما ربنا قال لسيدنا محمد في سورة المدثر يا ايها المدثر قم فانذر طب يا رب انا انا خايف من ابو جهل وابو لهب يا رب انا خايف يا رب اذا يثلغوا راسي ويذروه خبزا وربك فكبر ربنا كبير طب يا رب انا خايف هجيب طب انا كده ه- هسعى على الدنيا ازاي ومشاكل الدنيا و- وحاجات الدنيا وهتدخل لاولادي مستقبلهم ازاي وربك فكبر ربنا كبير اوعى تشيل هم حاجة طول ما انت ماشي في الطريق ده افتكر ربنا كبير سبحانه وتعالى فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون دي عطاءات ربنا اللي بيشتغلوا في الدعوة وأي حد هيشتغل في نصر الدين ربنا ربنا هيديله الثلاثة دول آواكم وأيدكم آواكم بقى لكم بلد ودولة وأيدكم بنصره وبقى لكم راية مرفوعة ورزقكم من الطيبات بقى عندكم اقتصاد وبقى عندكم مال وبقى عندكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله اوعى تبقى جندي خائن اوعى الجندي الخائن اللي يشوف الجيش بتاعه فيه ثغره مفتوحه ويسكت اوعى تبقى جندي خائن اوعى تخون دينك اوعى تخون ربنا لو انت واحد خانك خانك في اي حاجه في عرضك في مالك وقابلته تعمل فيه ايه تخيل لو انت خنت ربنا بترك العمل لدينه وقابلت ربنا يوم القيامه لما وقفت بين ايديه ربنا يعمل فيك ايه لا تخونوا الله والرسول اوعى تبقى خاين خاين ازاي يا اخوانا انا توجهت للاسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه الوقت احوال المسلمين في كل العالم الاسلامي ايه احنا ما احناش حاسين باللي بيحصل لدينا الفلبين اللي ذكرتها لكم من شويه الفلبين اللي كانوا بيسموها زمان عذراء ماليزيا الفلبين اللي كانت في يوم من الايام 80% مسلمين لما جه بعد كده الاستعمار الاسباني وبالقوه حاول انه ينصر هذه الدوله لغايه ما المسلمين الوقت وصلوا ل 12% منها وعاصمه مانيلا كان اسمها امان الله امان الله وبقت مانيلا قتلوا 50 الف واحد من اللي قاموا يحاربوا عن الاسلام ويدافعوا عن الاسلام كان عملوا تسعيرة لكل عضو من اعضاء المسلمين اللي يجيب عينين مسلم له مثلا الف بيزوس اللي هي العملة بتاعته اللي يجيب صابع مسلم له مية اللي يجيب رجل مسلم له 200 اللي يجيب ايد مسلم او كف مسلم له خمسين عملوا تسعيرة لاوصال واشلاء المسلمين في تخيل اما يوصل واحنا عاملين ايه واموالنا بتنفق في ايه في الخليج كان واحد عربي سافر بره يعني كالعاده اللي هم معاهم الفلوس ويسافروا بره يشربوا خمر ويقعوا في الزنا والعياذ بالله ومعاه فلوس بقى وعايز يعرف الناس ومعاه فلوس قد ايه ومخمور وشارب خمره طلع بالعربيه بتاعته على اقصى سرعه ومسك في ايده كبشه فلوس من العمله الصعبه بقى يعني ثروه في ايديه وفضل يطير الفلوس بايديه وهو ماشي في العربيه عشان الناس تعرف هو ملياردير قد ايه عشان الناس تعرف شايفين المسلمين بيعملوا ايه والمسلمين بيتعمل فيهم ايه في المقابل ده دي بلد بعيدة الفلبين ممكن نجيب بلد قريبة سوريا مثلا سوريا يا اخوانا اللي بيحكم سوريا عارفين مين سوريا يعني كثير من الناس ما هوش واخد باله اصلا اللي بيحكم سوريا حوالي نص في المية من الشعب السوري طائفة اسمها النصيريين مش النصارى مش المسيحيين النصيريين النصيريين دول طائفة من الشيعة الشيعة نفسهم بتاع ايران مكفرينهم ولكن مستولين على الحكم بالقوة وعشان كده حافظ الاسد لما مات مسك ابنه ليه الطائفة دي عارفين بتقول ايه الطائفة اللي حاكمه الدولة الاسلامية اللي بتقول ايه بتقول ان علي بن ابي طالب هو اله السماوات والارض والعياذ بالله وبيقولوا ان البرق هو صوته وان الرعد هو صوته وبيقولوا في السجود بتاعهم عندهم في كتاب في كتاب لقيهم بيقولوا سجد وجه الفاني البالي لوجه علي الباقي والعياذ بالله وبيقولوا ان محمد ان سيدنا علي خلق سيدنا محمد استغفر الله العظيم وسيدنا محمد خلق سلمان الفارسي وسلمان الفارسي خلق الخمسه اللي بيتحكموا في الكون ده عقائدهم ده عقاد ان عقاد بشار الاسد وهو ده عقاد الناس يا اخوانا الايرانيين نفسهم الشيعة ربنا يهدهم هما الاثنين مكفرينهم ولكن طبعا مؤخرا نتيجة اطماع الشيعة في بلاد الاسلام فالشيعة رجعوا تاني تنازلوا عن الفتوى التاريخية في تكفير النصريين واعلنوا مؤخرا ان النصريين دول شيعة محترمين جدا كويسين جدا ومتقين ربنا جدا عشان يستغلوهم في الانتشار في العالم الاسلامي تخيلوا في مسبحة واحدة من اللي عملها النصريين دول لأهل السنة في سوريا في بلد اسمها حماه قتلوا 30 ألف واحد 30 ده دي بلد جنبنا وما نعرفش حاجة عنها احنا بلادنا بتضيع من ايدينا واحنا مش حاسين ما احناش عارفين حاجة امبارح كان مؤتمر السكان في مصر كان على شرف عادل الامام عادل الامام وكل حق يا اخوانا احنا للأسف كنت مع شاب من شبرا حواري شبرا بقى ويعني حاجة بقى هنا ما, ما تشوفوش زيها يعني بيقول لي واحد قتل واحد ذبحه قدام الناس عشان ازازة بيرة في الشارع كل واحد منهم بيتشكل مين اللي يوزع بير على الناس ذبحوا مسك السكينه وذبحوا فصل رقبته على الجسم عشان ازاي بير وده مسلم وده مسلم واللي قاعدين يشربوا البيره دول مسلمين والعياذ بالله الواقع الوقت عايز جهاد مش عايز دعوه عايز مجاهدين مش عايز دعوه عايز ناس توطن نفسها على انها تبذل كل حاجه في حياتها لنصره الاسلام مش مجرد واحد يتكلم كلمتين احنا غافلين يا اخوانا لا تخونوا الله احنا مش مقدرين الخيانة اللي احنا بنعملها دلوقتي مش مقدرين 80% من اللاجئين في العالم مسلمين ثروة لمنظمات التنصير الروس لما دخلوا الشيشان قتلوا في شهور 80 ألف مسلم واحنا قاعدين يعني يعني عادي يعني احد اخواننا كان يعني ايه كان هو له يعني قابل فتاتين في يعني ظروف معينه يعني ف وهو بيتكلم معاهم و يعني حقق معاهم وكده فلقوا لقى على الموبايلات بتاعتهم مسلمين الموبايلات بتاعتهم صور نصرانية وصور العذراء وصور بتاعت النصارى دي فبيقول لهم انتوا بتروحوا الكنيسة ده هو اصلا مقبوض عليهم في قضية دعارة والعياذ بالله فبيقول لهم انتوا بتروحوا الكنيسة قالوا له اه بيدوا لكل واحدة مننا 400 جنيه في الشهر يعني تخيل وصلوا لدرجة انهم بيشتغلوا على مين وبطريقة ايه والعياذ بالله احنا بنحارب واحنا مش داريين بنحارب احد الاخوة فتح دار قرآن دار حضانة بالطريقة النورانية للاطفال فالبنات بتوع اعدادي و... وابتدائي و... فالمدرسة جاية تقول لهم احنا النهاردة هنتكلم في الدين بقى و... قالوا لها استني احنا عايزينك تك... تكلمينا في موضوع الاول مهم فالمدرسة جاية بتشتكي للاخ بتقول له ما عرفش ارد عليهم البنات محملين بشبهات ضد الاسلام من صحباتهم النصرانيات في المدارس اللي كانوا زمان ما بينطقوش الوقت بقى يروحوا يتعبوا في الكنائس بتاعتهم ويقعدوا يكلموا المسلمين ويشككون في دينهم يا اخوانا احنا بنتحارب واحنا مش حاسين دينك بيتحارب وانت نايم دينك بيطعن وطعنوا في دينكم وانت نايم والعياذ بالله لا تخونوا الله تبقى خاين تبقى خاين لو ما اشتغلتش في نصرة الاسلام لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم ده مش امانة واحدة ده كل انكار المنكر امانة نشر الدعوة امانة طلب العلم امانة وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة اوعى حاجة تعطلك عن ربنا اوعى حاجة تعطلك عن نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اتقوا الله خافوا من ربنا لو سكتوا خافوا من ربنا لو شفتوا دينكم بيحصل له اللي بيحصل له دلوقتي وانتوا قاعدين ساكتين هم الدين يا اخوانا هم الدين ده اول نوع من انواع الهموم اللي لازم تسكن قلوبنا واول نوع من انواع الهموم اللي لازم تحركنا في حياتنا انك انت تنصر الاسلام زي ما البراء قال لاموتن والاسلام عزيز لاموتن والاسلام عزيز هعمل كل حاجة عشان ديني عشان اموت والاسلام عزيز ده اول نوع من انواع الهموم اللي اتكلمنا مع بعض عنها النهاردة الهم التاني هم السبق الى الله هم انك تسبق هم انك انت ما تبقاش في الديل هم انك ما تفضلش ورا هم انك ما تفضلش متفرج هم انك انت تتقدم بقى ويجي من وراك خل دينك حديث كلنا عارفينه الحديث ده بيلخص قصتنا كلها الحديث ده كل واحد مننا وكل اخت مننا هيلاقي نفسه في واحد من الثلاثة اللي في الحديث الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وحواليه المجلس بتاعه عليه الصلاة والسلام وجي ثلاثة فواحد بص كده لا الدنيا زحمة انا لسه هقعد والدنيا زحمة ويا عم ما الدين كل يوم والنبي قاعد كل يوم ما اجي بكرة ما اجي في وقت فاضي انا هتعب نفسي ليه وهقرف نفسي ليه مشي التاني انا انا يعني ايه هو الدنيا زحمة اقعد ورا بقى اقعد في المكان اللي ايه اللي انا جيت فيه وخلاص اقعد ورا خالص في الاخر سمعت كلمة راحت مني كلمة اديني في الموضوع وخلاص التالت لا انا عايز مكان اشوف فيه النبي عليه الصلاة والسلام واسمع فيه النبي عليه السلام وابقى محاط بصحبة الايمان وبيئة الايمان من كل ناحية ابقى مأوي جوه البيئة ابقى جوه في القلب ما بقاش في الهامش بره التلاتة دول يا جماعة النبي عليه السلام قال عليهم اما الاول فاعرض عن الله فاعرض الله عنه واما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه واما الثالث فاوى الى الله فاواه الله مين التلاتة دول التلاتة دول انت واحد من التلاتة يقينا الاولاني اللي عايز دين بس من غير تعب من غير تضحيه من غير ما يجي على نفسه من غير ما يتعب نفسه ما تقوليش اسيب عشان ابقى ملتزم ده الاولان اللي لما لقى الدين جاي بتعب ساب الدين لانه عايز دين بالراحه التاني اللي عايز يبقى موجود وخلاص المهم ان موجود المهم ان انا كويس المهم ان انا وسط الصحبه وخلاص في الاخر بقى مش في الاخر مش فارقه ده اللي هو عايز يبقى موجود وخلاص التالت لا انا عايز ابقى اسبق الناس الى الله انا عايز محدش يسبقني انا عايز مفيش خير يفوت عليا انا عايز ابقى فعلا في القلب انا عايز ابقى وسط الدين في بيئة الدين او يا اخوانا انت انت اني واحد من التلاتة انت ده ولا ده ولا ده انت اللي عايز دين بس بالمرتاح ومش عايز تسيب حاجة عشان ربنا ومتعطل بسبب انك مش راضي تسيب ولا انت اللي عايز تبقى موجود وخلاص اديني في النص واديني موجود وخلاص ولا انت اللي عايز تسبق وتتقدم لازم تشوف نفسك هم السبق هم ان محدش يسبقك ابدا وبدام قلت لكم هم السبق يبقى الهم اللي معاه هم الفردوس الاعلى المشكلة يا اخي انك انت لما بتشوف اخوة دمهم بارد تجاه الفردوس الاعلى يقول لك المهم الجنة وخلاص وده ملتزم امال غير ملتزم يعمل ايه امال العادي يعمل ايه امال اللي مش ملتزم ده يبقى تفكيره ايه تلاقي ملتزم وايه مش في دماغه يعني احساس المنافسة في الاخرة ده ما هوش شاغل باله ما هوش تعبه في حاجة ما هوش محرك صدره او صدره بيغلي يا اخوانا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه ان اهل الغرف اهل الغرف اهل الغرف اللي هم اهل الفردوس الاعلى الغرف دي اللي هي قصور الفردوس الاعلى ان اهل الغرف لا يتراءون لاهل الجنه كما ترون الكوكب الدري الغابر او كما قال عليه الصلاة والسلام زي ما انتم شايفين الكوكب اللي بيشرق او بيغرب ده كده في السماء اهل الجنة بيشوفوا اهل الفردوس الاعلى يعني ايه هي مش الجنة دوار طب انت الوقت قاعد شايف الدور اللي فوقك لا قال لا طب ازاي ابقى انا في دور تحت وشايف الدور اللي فوقي اصلا ازاي عارفين يا اخوانا يعني ايه اهل الجنة تراؤون اهل الغرف ليه اهل الجنة كلهم بيشوفوا اهل الفردوس الاعلى وش معنى الفردوس الاعلى لان ربنا جعل للفردوس الاعلى موقع جغرافي مذهل داخل الجنة محدش يفهم الحديث ده غير اللي يفهم الموقع الجغرافي بتاع الفردوس الاعلى في الجنة موقع مذهل موقع ممكن لو شفته عقلك يطير من جمال ده لو تخيبته بس امال لو شفت ايه الموقع بتاع الفردوس اللي مخلي كل اهل الجنة شايفينها وهم فوق فوق محدش نايل النعيم بتاعهم ايه اللي مخليهم كده شوف بقى الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لك اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى ليه يا رسول الله فانه اوسط الجنة يعني ايه واعلى الجنة يعني ايه يعني ازاي في النص واعلى ازاي كده يعني ازاي اوسط الجنة يبقى في نص الجنة وفي نفس الوقت اعلى الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وسقفه عرش الرحمن ازاي يعني الموضوع جاي ازاي اوسط الجنة زي ما اجي في المنصورة كده في قلب المنصورة قلب المنصورة مثلا شارع الجلاء مثلا المنطقة دي كلها كده اقوم عاملها بسور محوطها بسور ويبقى فيها كمية قصور ونعيم واشجار لا وجود لمثلها ابدا في المنصورة كلها يبقى ده اوسط الجنة بس ده في النص امال ايه على الجنة عارفين يا اخوانا اللي سافر السعودية الحرم جنبه قصر الملك قصر الملك تلاقيه على جبل عالي فوق جبل عالي جدا الجبل يعني عالي بدرجة مش صغيرة عالي وفوق القصر بتاع الملك فانت تبقى واقف تحت كده الجبل على قمته القصر فانت باصص كده قاعد تبص لل... للازاز والستاير وقعدت اتخيل يا ترى جوه القصور دي ايه الناس اللي يعني الناس اللي معاها المليارات دي يا ترى جوه القصور دي ايه والانوار و... قاعد تبص للمنظر وانت ايه وانت المنظر شدك اهو اعلى الجنة يعني هو بس الجنين اللي كان عنها مش في نص المنصورة لا ده نص المنصورة ده جبل عالي والجنينة دي فوقه فكل اهل المنصورة داير ما يدور شايفين القصر والقصور اللي فوق على الجبل واهل القصور ديت بيبصوا لاهل المنصورة كلها او اهل الجنة كلها داير ما يدور على انهم تحتهم انت متخيل المكان بقى فالكل بيبص للقصور وازازها وانوارها وستايرها ومناظر النعيم اللي جايه من فوق وكله بيبص مشدوق اهو ده اوسط الجنة واعلى الجنة والجنة كلها داير ما يدور وبعدين ومنه تفجر انهار الجنة يعني الجبل ده بقى نازل منه ايه نازل منه شلالات شلالات متدفقة متفجرة اللي هي انهار الجنة بجميع انواع انهار الجنة فتخيل المنظر النعيم الرهيب اللي فوق والشلالات اللي نازله داير ما يدور وبعد كده الشلال بتتفرع في الجنه وكمان سقفه عرش الرحمن عرش الرحمن ده اجمل واعظم مخلوق في الكون ومليان قناديل منيره لا يوجد في انوار الكواكب والنجوم ما له عدل معاها اصلا يعني انا عايزك تتخيل بس الحديث ده بيوصف لك حاجه واحده بس ايه هي الموقع الجغرافي بتاع الفردوس الاعلى بس المكان بتاعها بس شكل المكان ده لسه ما وصفلكش ايه اللي جوه تخيل يا اخوانا ان اهل الغرف لا يتراءون لاهل الجنه موقع الفردوس الاعلى موقع جغرافي مذهل مذهل ليه تحرم نفسك منها ليه ليه تبقى همتك ضعيفه في الدين ليه ليه ترضى بالدنيه في دينك مفيش في الجنه دنيه ولكن ليه ترضى انك تتسبق هم الفردوس الاعلى اللي هيتربى من اول التزامه على انه يشيل هم الفردوس الاعلى وانه عايز فعلا جنة وعايز يبقى من السابقين في الجنة ده هيبقى انسان مختلف تماما تماما ده مش هيشبع من طاعة ابدا حتى يكون منتهى الفردوس الاعلى الهم الرابع هم الاخرة هم الاخرة يعني هم النار واهوال الاخرة واهوال القيامة الهم ده لازم يبقى جواك بعض الملتزمين تلاقي شايل هم الدين قوي وما عندوش هم اخره خالص والبعض تلاقيه شايل هم الجنه والنار قوي وما عندوش هم دين خالص والبعض تلاقيه شايل هم صلاح قلبه ومعرفه الله وما عندوش لا هم دين ولا هم اخره لا يا اخوانا لازم كله لازم الهموم دي كلها تبقى متفجره في قلبك انا ينابيع وانهار بتغذي قلبك بتنبت جميع اشجار الايمان والمقامات في قلبك هم الاخره انا مش هكلمكم عن الاخره مش هكلمك في هم الاخره عن الاخره انا هكلمك عن الدنيا يعني ايه الدنيا هكلمك مش عن نار الاخرة عن نار الدنيا يعني يعني الواحد بقاله فترة نفسه ان هو يتقابل مع كذا طبيب من اطباء الحروق المتخصصين في الحروق اسألهم نار الدنيا دي بتعمل في البني ادم ايه وبتبقى وح... والواحد بقاله فترة برضه عايز يبحث في زلازل الدنيا مش القيامة براكين الدنيا مش براكين النار اعاصير الدنيا مش اعاصير القيامة وعاصف القيامة لا تبحث في الدنيا بس حصل فيها ايه عشان لما تيجي تسمع ايات القيامة والله فعلا ايات بتيجي تقراها بعد كده تلاقي الفهم بتاعك مختلف تماما نار الدنيا يا اخوان نار الدنيا اللي النبي عليه السلام قال دي جزء من 70 جزء من نار الاخره انا بقول لواحد دكتور حروق بقول له يعني المحروق ده بيبقى ايه يعني يعني ايه المشكله اللي عنده قال لي عارف المسلوخ اهو ده واحد مسلوخ والعياذ بالله واحد اتسلخ تخيل بيقول اول سبب للموت في الحروق الالم الالم اللي العين ما بيستحملوش بس بعد كده الالم بيروح لما الجلد خلاص بيروح تماما ولكن في النار الجلد بيتجدد عشان يذوقوا العذاب كان واحد يعني واحد في المية واتكهرب يعني سلك كهرباء مس فاتكهرب في اقل من جزء من الثانية الكهرباء بتعمل حرق الكهرباء بتحرق زيها زي النار بل اشد من النار اطرافه الاربعه اتقطعت في اقل من جزء من الثانيه ايدين الاثنين ورجلين الاثنين اتقطعوا في اقل من جزء من الثانيه تفتكر الشباب اللي كانوا في بسين اولاد وبنات والكاسيت تقريبا وقع في الميه الميه اتقربت كلهم ماتوا كلهم اتسقوا واتحرقوا وماتوا في لحظه ده ده ده ده جزء من النار لما ده ده نار ايه ده ده, ده حرق الكهرباء في حرق المعادن المنصهره زي حديث اللي هو الذهب والفضه لما بيسيحوا ويحموا ويكوى بها الجسد اللي ما كانش بيطلع زكاتهم لما انفجر مصنع حديد وصلب الناس اللي كانت بتقع في ال- في ال- في المعدن كانت بتسيح بتسيح تفكرك بقول الله سبحانه وتعالى آه، آه، سأصليه سقر سقر سقرته الشمس يعني أذابته سيحته يعني النار فيها عذاب أشد من كل عذاب نوع من أنواع الحرق في الدنيا يقول لك مية النار مية النار اللي هي حمض الكبريتيك مية النار دي لو جت على وش بني آدم تخليه عجينة في ثواني تخيل بقى مية النار بتاع الجهنم اللي هي المهل والحميم والعياذ بالله تعمل ايه اذا كانت مية النار بتاعت الدنيا بتعمل كده يقول لك ان النار مش فيها بس عذاب نار ده فيها كمان جليد عذاب الجليد وطبعا انتوا عارفين ان الجليد لو الحرارة نزلت جدا بتحرق زي النار بالظبط في ال ال ال القطب الشمالي والجنوبي لو واحد مشي من غير جزمة صوابعه تتحرق وتقع وهو ماشي من الحرق اللي بيحصل له من الجليد والعياذ بالله انت متخيل الدخان بتاع النار لو في مكان مغلق وجهنم مكان مغلق انها عليه مقصده بيقول لك بيدخل الدخان في الجهاز التنفسي يحرق الجهاز التنفسي من جوه يحرق من جوه يعني النار تحرق من بره وده يحرق من جوه والعياذ بالله ده كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يا اخوانا ده نار الدنيا ده مش نار الاخره ده نار الدنيا في الدنيا بعض البنات باحثات عن الحب لما العلاقه الغراميه بتفشل تقوم ترمي على نفسها جاز وتولع في نفسها يقول لك النوع ده النار بتمسك من فوق لتحت عكس اي نار تانية بتاكل من تحت لفوق فاول حاجه تتحرق فيها شعرها ووشها وملامحها اللي فتنت الناس بيها اول حاجه تتحرق بيها والعياذ بالله النار لو شديده تحرق الجلد لو شدت اكتر تحرق العضلات اللحم لو شدت اكتر تحرق العظم من جوه ولو العظم اتحرق لازم الطرف يتبتر ده اتلحق حي اصلا ده هذا الانسان اتلحق حي في يعني في هذه المرة فاللي كانت بتنتحر بالنار دي دي لما تبقى بتتعذب بالنار في الاخرة دي هتنتحر بايه اذا كان النار اللي كانت بتنتحر بيها هي بتتعذب بيها اصلا والعياذ بالله فدي تنتحر بايه لما تشوف النار النار بتاعت الحروق اللي بتقطع الاطراف تفتكر قول الله سبحانه وتعالى كلا انها لظى ايه نزاعة للشوى بتنزع الايدين والرجلين بتقطعهم حتى كلمة لظى في اللغة يعني فيها علاقة بالحركة والارتجاج الحركة الشديدة يعني زي الارتجاج اللي بيحصل لل... لل... لل- للي بيتكهرب لما يقعد يترجى والعياذ بالله ده دي نار الدنيا يا اخوان امال نار الاخرة امال نار الاخرة لازم تشيل الهم ربنا قال عن نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة يعني النار دي قبل ما تطبخ بيها وتاكل منها لازم الاول النار دي تفكرك بنار الاخره طب ويوم القيامه الاعاصير بتاعت يوم القيامه الاعاصير ويوم القيامه في اعاصير اه في عواصف فين دي وبست الجبال بسه فكانت هباء هباء يعني ايه الجبال بقت تراب بقت رمل منبثه منبث اللي هو الرمل بقى في كل حتة بقى متطاير في كل مكان اللي هو بيسموه في الدنيا العواصف الرملية بتموت آلاف بتكدس آلاف الجثث لما العواصف الرملية ديت بتسلط على بلد من البلاد العواصف كاترينا لما جت في امريكا من 150 سنة الكرة الارضية كلها ما جاش فيها عاصفة زي كاترينا من 150 سنة ولما كاترينا جت في امريكا كلفتها خسائر 200 مليار دولار كاترينا ده ده اعصار في اعصار تاني فاكرين تايتانيك السفينه اللي القبطان بتاعها قال لو ربنا نفسه ما يقدرش يغرقها والعياذ بالله تايتانيك دي اتهلكت بنوع من انواع الرياح او العواصف او الاعاصير نفس الاعصار ده من 2000 سنه اباد حضاره كفريه كانت موجوده في امريكا الجنوبيه لان الاعصار ده يعني كاترينا ده مش حاجه جت مره ده ممكن يجي تاني وممكن يجي تالت وممكن يجي رابع بيجي في فترات متناوبه على الكره الارضيه انتوا متخيلين الاعاصير بتعمل ايه متخيلين اعصار واحد ممكن يعمل ايه طيب البراكين من اعجب ما قرات عن البراكين ان يقول لك ان البركا- البركان ممكن يقذف حمم صخره تطلع تقذف كده الصخره دي فيها معادن تسيح من الحراره بتاعه الحمم في الهواء وتنزل كانها حمم يقول لك ان الحجم بتاعها بيوصل للبيت تفتكر قول الله انها ترمي بشرر كالايه كالقصر قد البيوت ان الش... ال... ال... القذيفه الواحده من النار من حمم النار قد البيوت والعياذ بالله يعني سبحان الله ده بركان الدنيا امال بركان النار يبقى ايه يعني قرات قصه واحد طيارته وقعت على فوهه بركان متفجر وهو بيثور اربع ايام عما عرفوا ينقذوه تقرا القصه وتقرا كلامه ووصفه المشاعر وهم بقى بينقذوه في الاخر وبيزحزحوه تفتكر قول الله فمن زحزح عن النار تقول يا نهار ابيض ده الايه دي بنقراها احنا مش حاسين بيها يا ترى اللي زحزح عن النار ده قعد قدام لفح النار قد ايه الاول ويا ترى شاف في النار ايه الاول ويا ترى عذابه النفسي من اللي شافه فضل قد ايه الاول عما زحزح عن النار كلام ما هو سهل كلام ما هوش بسيط ابدا البراكين بركان واحد سنة 1902 جه في احد البلاد في امريكا في احد البلاد في 60 ثانية قتل 30 الف بني ادم بركان واحد بس قذف حمم 30 الف بني ادم يعني ال- الظواهر دي مش سهلة يا جماعة ربنا قوته رهيبة وربنا ورانا من قوته في الدنيا ما يقف له شعر الرأس احنا فاكرين قوة ربنا زي- ده ربنا ورانا قوة حاجات بسيطة ما هياش حاجة اصلا الع- ال- الصواعق كل ثانية بيضرب الارض 100 صاعقة 100 برق 100 صاعقة قوة الصاعقة الواحدة 30 مليون فولت ده ايه ده ويرسل الصواعق ده ده جندي من جنود الملك القوي سبحانه وتعالى فالزلازل الزلزال الواحد بتوصل قوته ل 10000 قنبله ذريه زلزال قتل 30000 واحد 30000 واحد في الدقائق اللي استمرها ولا واحد بس في البلد كلها اللي نجا جايبين صورته واحد بس كان مسجون في خر... في في سجن انعزالي انفرادي في خرسانه مسلحه كل البلد ماتت ما عدا الراجل ده ما عدا هذا بعد هذا الشخص فسبحان الملك يا أخوان، ربنا قوي وربنا قادر على اللي بيعصيه سبحانه وتعالى ولكن ربنا بيحلم فهم الاخره انك تشيل هم الاخره انك تشيل هم هتعمل ايه يوم القيامه هتعمل ايه في الهباء المنبث هتعمل ايه في اذا زلزلت الارض زلزالها هتعمل ايه في لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل هتعمل ايه في انها ترمي بشر كالقاصر هتعمل ايه في ظواهر الاخره اذا كان ظواهر الدنيا دي محدش بيقدر يقاومها امريكا حاولت تقاوم الاعاصير فضلت 21 سنه تعمل ابحاث مقاومه اعاصير وفي الاخر وصلت لكلمه واحده بس مستحيل مستحيل ان بني ادم يقف في وش اعصار مهما كان صغير اتكلمنا عن هم الدين وعن هم السبق وعن هم الفردوس الاعلى وعن هم الاخره عن هم الاخره هم القيامه والنار دي هموم لازم تملى حياتك عايزين نتكلم يا اخوانا في هموم تانية لازم تبقى جواك لازم تملاك لازم تخدر قلبك الهموم دي اللي بتعمى هي اللي بتروي نبت الايمان في قلبك وبتخليه شجر من اشجار المقامات وبتطلع ثمار الايمانيات في قلبك نتكلم عن هم لسه هم الوصول الى الله انك انت انت عايز توصل لربنا ولا لا عايز توصل ولا لا عايز توصل للملك ولا لا وهم حال القلب مع الله حالة قلبك مع ربنا ايه هم الوصول الى الله سبحانه وتعالى الوصول ازاي توصل الوصول يا اخوانا له قواعد اي طريق عشان توصل فيه لازم قواعد لازم قواعد ازاي يعني في حاجة اسمها السنن الربانية في معاملة الملتزمين يعني معاملتك كإنسان ملتزم ده بيخضع لسنن مع ربنا سبحانه يعني احد الاخوة مثلا كان يعني شغال في الدعوة ولكن كان موضوع غض البصر عنده صعب شوية فكان ممكن يفلت عينه تفلت مثلا كذا مرة كده بالنهار فالاخ ده كان بيعاني جدا في قيام الليل ومش عارف يصلي قيام الليل خالص لغاية ما ليلة شاف رؤية والرؤية دي يعني شاف فيها احد الدعاة الكبار كان الشيخ محمود المصري فيها الشيخ محمود بيقول له ازاي هتعصيه بالنهار ويقومك بالليل انت ازاي تعصيه بالنهار وفاكر انه يقومك بالليل سبحان الله العظيم سنن يا جماعة سنن الدين ده قيام الليل ده سنن لو احبك لاقامك دي قواعد الدين ده قواعد الموضوع مش بمزاجك الموضوع مش كده لا ده في قواعد بتتحكم في وصولك الى الله سبحانه وتعالى من ضمنها انك انت ممكن تحرم بمعاصيك ازاي تعصيب النهار ويقومك بالليل اهو يبقى مفتاح قيام الليل انك انت طول النهار ما تعصوش ولو عصيت تستغفر وتتوب عشان الذنب يتمحى عشان يقومك بين ايديه بالليل سبحانه وتعالى من ضمن السنن في معامله الملتزمين الجدد سنه اسمها سنه العينات المجانيه عارفين العينات المجانيه عارفين لما شركة بسكوت جاية تفتح مثلا مثلا يعني شركة بسكوت جاية تفتح تقوم تنزل في الشوارع تدي للناس ايه ده البسكوت ده بكام ده لا ده ببلاش فلما تاكله يعجبك قوي اه ده وانا عايز كمان لا لا ده بعد كده بقى ايه ده بيتباع بكذا في المحلات يبقى الاول يدوقوك عجبك اه ما عادش ببلاش بقى ده بمجهد في اول الالتزام ممكن تلاقي القيام سهل تلاقي نفسك تصحى لوحدك تلاقي نفسك الطاعات المعاصي بتصرف عنك وصحبه السوء بتصرف عنك من غير ما تعمل حاجه تلاقي ربنا حافظك وميسر لك طريق الدين وميسر لك الهدايه ده ايه ربنا بيدوقك الدين بيدوقك طعم الايمان انما عايز بقى بعد كده مش هتفضل طول عمرك كده تنام متاخر وتصحى لقيام الليل وتلاقي نفسك نشيط وتلاقي الدموع نازله من قلبك وتلاقي قلبك مفتوح والمع لا مش على طول بعدك انت دقت أهو، دقت القران ودقت القيام ودقت الطاعه ودقت لذة القرب من الله ولذة الدعاء والمناجاة ودقت فتح ربنا على اللي بيقترب منه بعد كده بالمجاهدة بقى جاهد بقى اتعب بقى لا بعد كده عايز تقوم الليل خد بأسباب قيام الليل وجاهد عشان تقدر تقوم خدتوا بالكم يا اخوانا سنة العينات المجانية ان الدين مش بيجي فترة ويطلب منك المجاهدة عشان ربنا يفتح عليك سبحانه وتعالى من ضمن السنن اللي بتتعامل مع اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن يعامل الملتزم الجديد بيها او كل واحد سنة يعني انت ممكن تستقرئها من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جريج والتلاتة والصخرة وغلام الاخدود احاديث كتير وايات كتير الواحد وصل منها في الاخر الى عامل الله باربع يعاملك الله باربع عامل ربنا باربعة ربنا يعاملك باربعة عارف يقول لك 4 by 4 4 by 4 عايز ال four دول اعمل ال four دول أربعة بأربعة الأربعة دول يجيبوا الأربعة دول عامل الله بإقبال القلب على الله إن قلبك جاي لربنا بقلبك مش برجليك والتضحية بكل ما يعطلك عن الله والمجاهدة في إنفاذ مراد الله والثقة في الله يعاملك الله بتيسير الهداية ييسر لك الدين ويفتح لك السبل ويورد ويبعت لك حد يوجهك ويبعت لك صحبة صالحة ويبعد عنك المعاصي تيسير الهداية والرؤى الموجهة الرؤى اللي انت ممكن تبقى في مشكلة او في فتنة في دينك ربنا يبعت لك رؤية يوجهك بها وينقذك بيها وده فضل ده جزء من 46 جزء من النبوة يعني الرؤى الموجهة واجابة الدعاء الكرامة الغائبة اجابة الدعاء عدد قليلة جدا في الزمن ده ليه؟ لان احنا بنشوف المنكرات ونسكت زي ما ربنا توعدنا وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم توعدنا بنشوف المنكر ونسكت فبقت اجابه الدعاء قليله جدا واجابه الدعاء وايه والكرامات الدنيويه ان ربنا ييسر لك امور دنيتك عامل الله باقبال القلب على الله والتضحيه بكل ما يعطلك عن الله والمجاهده في انفاذ امر الله والثقه في الله يعاملك الله بتيسير الهدايه والرؤى الموجهه واجابه الدعاء والكرامات الدنيويه على قد الاربعه دول الاربعه دول كل واحده من دول بقى اقرا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقي شواهد كتير جدا فيها على قد ما اتعامل ربنا الاقبال يعني يا اخوان يعني واحد في الثانويه العامه في الثانويه العامه سمع ان في كليه اسمها كليه مثلا هندسه بيدوا مثلا 20000 جنيه للي بيتخرج كل شهر وبيشتغل مثلا فبدا قلبه يقبل سمعت عن جمال طريق ربنا وجمال الجنه وكل فبدا قلبك يقبل فبدأ طالب ثانوية العامة يلاقي حاجتين حاجات بتعطله زي ان اصحابه يفوتوا عليه يلعبوا معاه كورة وحاجات بتوصله زي ان هو يقعد يذاكر في المكتب بس هو بيحب اللي بيعطله عايز يلعب وبيكره اللي بيوصله حي- مش عايز يذاكر يقوم يجاهد في فعل الحاجات اللي بتوصله اللي هي الطاعات ويضحي بالحاجات اللي بتعطله اللي هي الشهوات والمحرمات فهمتوا يا اخوانا يبقى الاقبال والتضحيه والمجاهده وبعد كده الثقه في الله انك واثق ان ربنا كبير واثق انك لو مشيت في طريقه مش هيسيبك ربنا يعاملك بايه بقى شوف المعاملات بقى الاربع حاجات اللي كانوا ماليين حياه الصحابه وللاسف قليلين جدا في حياتنا ليه لاننا ما عاملناش ربنا بالاربعه الاولانيين الكرامات الرؤى ده ده الرسول كان كل يوم بعد الفجر من راى منكم اليوم رؤيا عليه الصلاه والسلام ال- ال- الرسول كان بيحتفي بالرؤى والصحابه كانوا بيشوفوا رؤى كتير ن- ناس ماشيه بتوجيه الله سبحانه وتعالى والتيسير الهدايه ان ربنا ييسر لك دينك ييسر لك العلم ييسر لك حفظ كتابه ييسر لك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ييسر لك البعد عن المعاصي والكرامات الدنيويه دي بعض السنن يعني في حته هم الوصول ازاي توصل اتبع التعليمات عايز توصل اتبع التعليمات اتبع التعليمات صح ما تعصروش بالنهار وتيجي تقول ما قومنيش بالليل ليه عايز التيسير الهدايه ولا خليك من اهل المجاهده والتضحيه عايز انك انت توصل لربنا سبحانه وتعالى لازم تشوف ربنا بيوصل مين اللي وصلوا وصلوا ليه وتعمل زي ما عملوا لانك انت مفيش نسب بينك وبين ربنا عشان تعمل معاملة خاصة الهم الاخير في درس الليلة بعد ما اتكلمنا عن هم الدين وهم الفردوس الاعلى وهم الاخرة والنار والقيامة وهم السبق الى الله وهم الوصول الى الله هنتكلم عن اخر هم وهو هم حال قلبك مع الله انك تبقى دايما شايل هم قلبك انت حاسس ان قلبك كويس انت راضي عن قلبك الشاب اللي كان جاي يقول لي انا في الصلاة ساعات بيجي صور بنات في عيني وانا في الصلاة ولا عايز ولا يعني انت واقف عين رب انت راضي عن قلبك كده يا اخوانا احنا دخلنا الجامع وبعضنا قلبه عامل زي يعني ولا عايز ولا مقلب القمامة قلب مليان بلاوي محتاج بقى انه يجتهد عليه ما ينفعش ان هو يبقى داخل الجامع الموضوع خلص لا ما خلصش انت قلبك جواه الغام لازم تنزع الالغام اللي في قلبك دي الغام الشهوات اللي جوه قلبك دي لازم تنزع الاول تطهير القلب كيف حال قلبك مع الله قلبك عامل ايه مع ربنا لما كنت بقرأ في الاية بتاعت امرأة فرعون يا يا الاية دي بتهز الواحد ليه امرأة فرعون احد اربع نساء في تاريخ البشرية كامله فكل فربنا جاب عنها آية آية في آخر سورة التحريم الآية دي يا صحيح آية واحدة ولكن كل كلمة فيها صفة من صفات الكمال القلبي في معاملة الله صفة من صفات أهل الكمال آية ولكن فعلا آية كل كلمة بتقولك يعني ايه إنسانة كاملة بتقولك لو عايز تبقى كامل صفات الكاملين اهو انت هيسكن قلبك المشاعر دي امتى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اول حاجة تشدك في الاية ان امرأة فرعون ذكرت فرعون ذكرت قبل ومريم ابنة عمران الاية اللي بعدها مريم ليه امرأة فرعون قبل مريم لان مريم طلعت صالحة وهي وسط بيئة صالحة انما امرأة فرعون وسط بيئة فاسدة يبقى اول صفة من صفات الكمال المجاهدة المجاهدة انك تجاهد من اجل انك توصل لربنا انك تجاهد فساد البيئة اللي حواليك انك بتشوف الدنيا حواليك فاسده وتقول استغفر الله العظيم اعوذ بالله أه يا ابني انت انت يا ابني اصدع يا ابني يا ابني غير الواقع ده مش تقعد تنهزم قدامه وتخاف من الفتنه دي وتتاثر بالمنظر ده وتتاثري بالفتنه دي لا لازم انت اللي تغير الواقع ده لازم يكون الحق اللي في قلبك اقوى من الواقع ده عشان تغيره باذن الله امراه فرعون اذ قالت قالت قالت ده الكلام اللي هتقوله الوقت ده اللي كله حب ربنا قالته في اخر ساعة في عمرها وهي بتتعذب وبتتجلد وبتتعذب عذاب افضى بيها للموت في الاخر يعني انت متخيل اذ قالت بتقول ايه يعني يا اخوانا ممكن واحد فينا يبتلى يبتلى يسيء ظن بالله دي بتبتلى وبتقول له بحبك يا رب ده ربنا ما ارزقهاش ذريه ما عندهاش اولاد وبتقول له بحبك يا رب لاخر ساعه في عمرها يعني واخدين بالكم يا اخوانا في ناس ساعه الابتلاء والعياذ بالله بتسخط بتسخط دي في قمه الابتلاء وبتقول رب ابن لي عندك عندك عايز ابقى عندك يا رب عايز ابقى في جوارك يا رب عايز ابقى معاك يا رب عايز اقرب منك يا رب الشوق الى الله بينطق به لسانها الشوق الى الله انت قلبك فيه شوق الى الله قلبك فيه حب لربنا صادق ما دي صفات الكمال اذ قالت رب مش يا رب رب رب دي من غير حرف نداء توحي باستشعار الصلة والقرب لو انت مكانك كنت قلت ايه انت سبتني ليه يا رب انت ما نجدتنيش ليه يا رب لا ده رغم كده رغم الوضع اللي هي فيه وبتقول رب مستشعرة قد ايه ربنا قريب منها سبحانه وتعالى رب انت حاسس ربنا قريب منك قد ايه رب ابني لي عندك بيتا في الجنة طب ما انت كان عندك بيت في الدنيا قصر فرعون وكان عندك هرم هتدفني فيه بعد ما تموت ضحيت بكل ده ليه عشان بيت الجنة يعني ايه يعني التضحية بالدنيا لأجل الآخرة ده من صفات الكاملين ان هو يضحي بوقته وجهده وكل حاجة في حياته عن الدنيا عشان يشتغل بيها ويستثمرها للاخرة بيحول كل حاجة بتجيله على الاخرة على بنك الاخرة رب ابني ليه عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون فرعون ده من ده جوزها وكان ايه كان ملك وكان اعظم ملك في الارض قال لها يعني يعني في واحده ممكن تقف في وش جوزها وتختار طلاقها وجوزها ده جبار في الارض وجوزها ده ملك ده ثابت ايه ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين القوم الظالمين دول من قرايبها قرايبها واهلها قال لها يعني اي حد هتشيله من حياتك وهيجي مكانه ربنا انت الكسبان اللي خاطبه واحد ما بيصليش شيليه من حياتك بدل مش عايز يصلي انت الكسبانه اللي اللي خاطب واحده مش عايزه تلتزم بالدين انت الكسبان لو شلت اي حد من حياتك وحطيت ربنا انت الكسبان لو شلت اي معصيه او شهوه من حياتك وجه مكانها ربنا انت الكسبان انت اللي هتكسب ده دي شالت من حياتها كل حاجه عشان ربنا اوعى تسيب اي حد يعطلك على ربنا اوعى تسيب اي حاجه تعطلك على ربنا دي من صفات الكمال اللي ما بيتعطلش عن ربنا لاي عرض ابدا ابدا وفي نفس الوقت ونجيني من القوم الظالمين كانت بتتعذب استحملت كل حاجة عشان ربنا انك تستحمل كل حاجة وكل تضحية وكل معوق وكل شيء هيقابلك في حياتك عشان ربنا المرأة دي يا جماعة ربنا ذكر آية ولكن كل ما تتدبر في الكلمة فيها تحس يعني ايه كمال يعني ايه قلب كامل يعني ايه السابقين الى الله عايزين نبقى كده يا جماعة عايزين نبقى كده انا كنت بكلمكم النهاردة عن الهموم اللي لازم تسكن قلبي وقلبك الهموم اللي هتخليك تشتغل اللي هتخليك ما ندمش بالليل ولا بالنهار الهموم اللي هتخليك هتموت عشان تعمل حاجة لدينك الهموم اللي هتخليك هتموت عشان توصل واحد يقول لي طب انا عايز اوصل طب اعمل ايه طب انا عايز الهموم دي تبقى في قلبي على طول ما هوش ببساطه يا جماعه مش ببساطه انك هم الدين كده يبقى في قلبك عشان هم الدين يجي في قلبك لازم تشتغل في الدعوه وتشوف المنكرات لازم تتابع احوال الامه عشان الكلام ده يجي في قلبك الواحد عما بدا يحس بهم الدين شويه كان بعد مثلا سبع ثمان سنين في التزامه او تسع سنين في التزامه ليه الموضوع طريق ما هوش حاجه كده سهله ده طريق بتمشيه وبتفضل فيه انا عايز اقول لكم يا اخوانا نصائح باعتبار ان احنا في نهايه سلسله ابدا من جديد عايز اقول لكم نصائح عشان تعملوا حاجه للدين لان احنا قلنا الجنديه في الدعوه ان احنا جنود كل واحد منكم جن جندي كل اخت من الاخوات جنديه في دين الله سبحانه وتعالى عشان نبقى جنود نقدر ننصر الاسلام محتاجين ايه اول حاجه عشان توصل لحاجه في الدين عشان قلبك يتملى ايمان عشان تعرف تنصر الاسلام اول حاجه طلب العلم طلب العلم يا جماعه يا اخوانا يا اخوانا ده الرسول عليه السلام قال عن العلم ان ده ارث الرسل ارث محمد بن عبد الله ورثه يعني ايه ورثه الاب دايما بيسيب لاولاده ايه اغلى حاجه قدر يخ- يسيبها لهم اغلى حاجه رسول الله سابها لنا هي العلم اغلى حاجه لو قلت لكم ان ورث بيل جيتس اغنى واحد في العالم بيتوزع في في مسجد السلام مثلا بقى هتعملوا ايه كله هيطلع يجري يلحق ياخد له حته دهب ولا حاجه صح فابو هريره لما لقى الناس في السوق قال لهم ارث رسول الله يوزع في المسجد عليه الصلاه والسلام ويقصد العلم الناس جرت لقت حلق العلم فين الارث هو ده الارث العلم العلم يا اخوانا ده ثروه عمرك ده كنز حياتك الرسول لما يقول ورث يبقى ده ثروه ثروه خد منها على قد ما تقدر يا جماعه يا جماعه ده الرسول عليه السلام فيما روي عنه اذا حضر العلماء ربهم يوم القيامه العلماء بيتجمعوا مع بعض ويروحوا في وفد يقابلوا ربنا يوم القيامه سبقهم معاذ بن جبل رميه بحجر يعني ايه يعني كل المؤمنين بيشوفوا ربنا ولكن العلماء بيروحوا في وفد مخصوص لوحدهم وفد مخصوص دون عن الخلائق كلها ليه دول اعلى الخلق اعلى الخلق العلماء عشان كده ربنا سمى العلم جهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين النفير ده الجهاد انت مجاهد الرسول عليه السلام سمى العلم جهاد من دخل الى مسجدنا هذا اللي هو المسجد النبوي ليتعلم العلم او يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله انت بتجاهد يا ابني جاهد يا ابني امسك في ايدك سلاح تنصر بيه دينك اتعلم علم شرعي امسك في اي حد متقدم في العلم يعلمك فقه وعقيده ويعلمك دينك شوف معهد دعاه شوف اي اي مشروع علمي تمشي فيه شوف اي معهد علمي متقدم تمشي فيه ما تبطلش طلب علمي ده صنعتك ده الحاجه اللي انت هتمسكها في ايدك تحارب بيها ومن دخل الى غير ذلك يعني الرسول بيقول اللي دخل عشان العلم ده مجاهد طب اللي دخل عشان اي حاجه تانية اي حاجه تانية ممكن تكون العباده يا جماعه تخيلوا فهو كالناظر الى ما ليس له يعني ايه الناظر الى ما ليس له عارفين المتفرجين بتوع ماتشات الكرة قاعد يتفرج على متريكا وعلى مش عارف مين قاعد يلعب فرجي ويسقف لده ويهيص لده فرجي بس بس ده ما بيعملش حاجة ما بيجيبش جوان فرجي بس مسقفاتي وبس اهو انت هتفضل متفرج في الدين طول ما انت معكش علم هتفضل فرجي مسقفاتي وخلاص الشيخ فلان ادى خطبه ما حصلتش بس انما عمرك ما تقدر تعمل حاجه لدينك لو انت ما عندكش علم لازم نطلب علم يا اخوانا لازم نطلب علم الحاجه الثانيه اوعى تصعب على نفسك الطريق واوعى انك تستصعب الطريق اوعى انك تصعب على نفسك الطريق زي ما تحبطش نفسك ما تعقدش نفسك احد الاخوه اعرفه راح يحفظ قران سخن جدا قال انا عايز اختم المصحف في في يعني في اسابيع معدوده وشهور وبعد كده راح في نفس الوقت الواحد يطلب عليه علم سخن جدا انا عايز اكسر الدنيا في العلم وراح لواحد تالت ايه فلقى نفسه مش قادر يبقى بطل في كل ده في وقت واحد فجاله احباط فبيقول لي فجه في إيه؟ يعني جاله اسبوعين كده قال بص انا هبدأ اعمل ايه انا همشي في كل حاجة بمقدار بسيط يعني العلم هعمل ساعة او ساعتين يوميا للمذاكرة بس وحفظ القرآن يوميا احفظ صفحة وراجع صفحة بس وبدأ ورد العبادة هعمل ورد مثلا كذا في قيام الليل بس كده يعني ايه بدأ يعمل في كل حاجة نفسه يعملها حاجة بسيطة بيقول لي بعد اسبوعين فوجئت بالنتيجة ان انا خلصت في ده كمية وفي ده كمية وفي ده كمية ايه ده سبحان الله ففعلا يا اخوان الم... ما تعقدش نفسك ما تصعبش على نفسك الطريق اياك ان تصعب على نفسك الطريق انك تحبط نفسك امشي بالراحة بس امشي بس خليك جوه الطريق امشي واحدة واحدة بس امشي ما تروحش تطلب علم تقول انا هخلص 100 صفحة في اليوم يا عم خلص خمس صفحات في اليوم بس امشي بس ذاكر بس اعمل حاجة اعمل حاجة ما تقولش انا هعمل قيام ليل وجلسة ضحى وقعدة من المغرب للعشاء في الجامع يا سيدي اعمل ورد عبادة واحد بس نفذه ما تصعبش على نفسك الطريق ولما هتبدأ ان شاء الله هتزيد الحاجة اللي بعد كده اياك ان تستصعب الطريق مش اياك ان تصعب على نفسك الطريق ما تعقدش نفسك لا ما تستصعبش الطريق الطريق سهل يا جماعة والله الطريق سهل انا ممكن اكون لما احكي لكم قبل كده يعني ب ب بقصة الواحد في الدعوة كنتيجة ان الواحد لما بيجي يفكر الو... والله يا اخوانا انا اخر حاجة كنت اتوقعها في حياتي والله العظيم ان انا في يوم من الايام اقعد قدام شباب اكلمهم في الدين ولا عمري تخيلت ان الواحد ممكن يعمل كده ولا خالص نهائي يا جماعة الموضوع والله العظيم اسهل ما يكون بس انت ربنا يستعملك اسهل ما يكون يعني الواحد يفتكر نفسه ايام ما كنت في الكلية والتكشيرة ما شاء الله ال 111 المخبوطين على وشك وانت ماشي وسط الناس وماشي مكشر وماشي على طول طقان ليه شايل هم قلبي واعمل ايه وعلاقتي بالقرآن وهوصل امتى واحس امتى و... انت ماشي مهموم وهمك ده المفروض ما ينعكسش على الناس الناس مالها انما انت ماشي على طول متفائر ما بتلقيش السلام لدرجة ان ناس كتير جدا في الدفعة معايا عرفت منهم بعد كده انهم كانوا بيكرهوا الالتزام او بيكرهوني بسبب اللي كنت بعمله يعني تخيل واحد يقول لك كنت بكره الالتزام بسببك انا يا ابني انا يا ابني كنت اعرفك ولا كنت بشوفك بسبب كذا كذا كذا سبحان الله والله يا اخوان لغاية مرة ليلة رمضان كان رمضان يعني تاني يوم بوقف تاكسي لقيت اخ من اخوه التبليغ هو سواق التاكسي ده فقال لي ده يعني اخوه التبليغ قاعدين في مسجد مسجد كذا وايه يعني بيشوفوا هيعملوا ايه في الدعوه في رمضان قلت بص يا عم انت ما بتشتغلش في الدعوه ولا بتعمل حاجه في الدعوه ولا بتعرف تتكلم في الدعوه اصلا وده مسبب للواحد الم نفسي شديد جدا وعجز نفسي رهيب واحساس بالعجز وانزل يا عم اعمل اي حاجه عشان ربنا ما يغضبش عليك عشان يا اخي اعمل حاجه لدينك يا اخي فنزلت قعدت معاهم اول ما قعدت سبحان الله العظيم وطبعا يجب ان ننسب الفضل لاهله يعني احنا لو كنا بنقول ان التبليغ مش مجتهدين في العلم الا ان لا يستطيع الانسان ان ينكر ان اللي هيمشي معاهم شهر او شهرين من اجل انه يتعلم فن الدعوة هيتعلم فن دعوة عظيم جدا المقصد يعني انا انا عملت كده قلت بص اي حاجة احسن من مفيش احسن من انك انت بتشتغلش في الدعوة والله يا جماعة ما اعرف ايه الحماس اللي ربنا نزله عليا ده ده بعدها بيومين احنا مسافرين مش عارف بلد ايه خارجين بعدها احنا رايحين القاهرة خارجين في مسجد ايه وبعد كده مسجد ايه وبعد كده مركز ايه ورايحين فين وجايين منين شهر رمضان ده كان رمضان يعني هو للأسف يعني انا بقول للأسف الرمضان تقريبا الوحيد اللي ما ختمتش في القرآن او من رمضانات ما ختمتش في القرآن اصلا رمضان كان في التل... يوم التلاتين فيه وانا كنت في الجزء مش عارف الجاي ما ختمتش ولكن ليل نهار كنا ماشيين في الدعوة ليل نهار كانت طاقة دعوية رهيبة سبحان الملك ايه ده الواحد كان هيتجنن اول مرة في حياتي احس ان انا قادر اوقف شلة واكلمها اول مرة في حياتي احس ان انا قادر اشوف منكر واتكلم نزلت للدفعة بتاعتي اكلمهم في الدين لقيت ده بيقول لي ده انا كنت بكرهك وده بيقول لي ده انا كنت بكره الالتزام عشانك اتنين قالوها لي الوقت وبيقفوا على منابر بيخطبوا جمعة وبيدوا دروس بيقفوا على منابر الدعوة يا اخوانا لو والله العظيم باقل حاجة ربنا هيفتح على ايدك فتح مبين فتح مبين وبدأ الواحد يشتغل في الدعوة هنا وهنا وهنا وهنا سبحان الله بعدها بفترة قصيرة جدا يعني بعدها بحاجة في رمضان بقى بعدها بدأت اروح ادي الفجر في السلاب دروس الفجر في السلاب فاروح ادي كلمة وامشي حاسس الناس ما بتتغير ولا الناس بتتأثر ولا الناس معايا احساس قاتل ليو لغاية يوم 17 او 18 رمضان اديت كلمة الفجر وخرجت قلت انا لا يمكن ارجع المسجد ده تاني انا لا يمكن اقعد ادي دروس في رمضان ده تاني انا ضيعت رمضان عليا انا خ... تخيلوا بقى احساس يعني انا عايزك تتخيل انا انا بقول الكلام ده ليه عشان تفهم ان اللي انت فيه ده شيء طبيعي انت ممكن يا ابني ربنا يستعملك فوق ما تتخيل والله الموضوع ابسط مما تتخيل فخرجت انا خلاص قررت ما اناش راجع تاني بالليل لقيت مكالمه من واحد صاحبي اخ من الاخوه بيقول لي انا شفت لك رؤيه ايه الرؤيه من غير تفاصيل الرؤيه الرؤيه معناها في قمه الوضوح اوعى تسيب درس السلام رؤيه في قمه الوضوح اوعى تسيب الدرس ده فقلت سبحان الله يعني ان شاء الله توجيه سمعنا وطعنا رحت العشرة الاواخر دول بدات ادي دروس بقى ايه التهجد التراويح الفجر اول ما بدات ادي جالي صدمه نفسيه قاتله ايه ده الناس ماسك فيس تيجي تهزر محدش يضحك تيجي تتكلم عن النار محدش يبربش تيجي تتكلم عن الجنه محدش يكو... ايه يا اخوانا في انا بكلم اصنام والعياذ بالله ايه يا اخوانا في... والله يا اخوانا الواحد كان ايامها يعني وصلت ليوم 25 رمضان ده كنت هيحصل لي حاجه كنت هموت فعلا هموت ايه يا رب ده يا رب الكلام ده انا كنت بقوله للناس قبل كده كان بيجيب اثر رهيب يا رب الناس حصل فيها ايه كان بقى بدايه بقى ظهور جيل فاجرات والعياذ بالله بتوع الغناء جيل الكليبات بقى وجيل كذا كانت بدات الناس ترجع تاني قلوبها والعياذ بالله تتحجر فسبحان الله ربنا يعني الهمني ان انا بدات ايه اتكلم بطريقه شبابيه شويه بس تطعم كلامك باسقاطات الشباب بس سبحان الله لقيت اثر غريب جدا لقيت تفاعل غريب جدا جيت على اخر رمضان بدا فعلا تحس ان في ناس بتتوب وناس بتلتزم وناس عايزه تيجي لربنا قلت طب انا هعمل ايه دلوقتي انا دلوقتي لو عملت درس انا عمري في حياتي ما قعدت في مسجد ادي ساعة ونص ورا بعض او ساعة وربع ورا بعض انا طول عمري بدي كلمة 10 دقائق الا استثناءات نادرة حاجة نادرة انا هقول ايه انا هورط نفسي التورطة دي قلت بص ارمي نفسك في البحر يا ابني وربنا هو اللي هينجدك يا ابني انت بتنافح عن دين ربنا طلعت في الميكروفون يا اخوانا من اول الجمعة الجاية الدرس هيبدأ في المسجد بس والله يا اخوانا قعدت سنتين في المسجد والله انا ما كنت اتصور ان انا ممكن اقول ثلاث دروس على بعض اصل انا عايز اقول لك انك ممكن يكون عندك خير بس انت ما تعرفش انت ما انتش عارف انت مش هتعرف غير لما تنزل وتتكلم عن ربنا وتتكلم عن الاخره سبحان الملك وربنا جاب خير وربنا سبحانه وتعالى استعمل الواحد وربنا سبحانه وتعالى جاب هدايه بسبب الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يا جماعه انا بقول لكم القصه دي بالطريقه دي دلوقتي ليه عشان تعرف ان الموضوع بسيط جدا والله انت شفت ايه اللي حصل يعني شفت ايه البطولات اللي اتعملت ولا حاجه ربنا شأنه يستعملك استعملك نزلت لك شهر اتعلمت دعوة وبعد كده بفضل الله قاعد شغال يا اخوانا الموضوع بسيط واحد يقول لي طب والعلم طب ما الواحد بيطلب علم بفضل الله ومن اول دعوة لما بتبدأ بتحس بالمسؤولية لو انت كان عندك نقص في العلم بتبدأ بقى تشد اكتر وتبدأ تخاف بقى لانك انت هتكلم الناس في الدين فتبدأ تزود اكتر يعني يا اخوانا الموضوع بسيط ما تصعبش الطريق انت ممكن تعمل حاجة كبيرة لدينك ما تصعبهاش ما تصعبش الطريق على نفسك ابدا يا اخوانا يبقى لا تستصعب الطريق ابدا اخر حاجة شوف صغر احترف فيه الوقت احنا في زمن الاحتراف احترف يا ابني يا تبقى بتاع تحفيظ اطفال وتعليم اطفال وتربية اطفال وحضانات اطفال يا تبقى بتاع دعوة شبابية ودعوة جماعية يا تبقى تتعلم فقه وعقيدة وتفضل تعلم الناس فقه وعقيدة لغاية بتموت السعودية مؤثرين في الدين عننا عارفين ليه لان السعودية الشيخ مثلا يذاكر فتاة ابن تيمية ويفضل يشرحها في الحرم يخلص يشرحها تاني يخلص تاني لغاية ما يموت قاعد يشرحها يعني اتخصص في حاجة اتخصص في فقه اتخصص في وفضل طول عمره فيها عشان كده بيطلب ثمره وطلبه خليك واحد يقول انا احترف في الكمبيوتر والدعوه من الكمبيوتر جميل يلا يا عم ربنا يعينك مئات الالوف من الشباب عندنا على النت مش عارفين يعملوا حاجه ادخل يدعوهم الى الله واحد هيقول انا هحترف هاخد سند في التجويد واقعد ادي اسانيد واعلم الناس وانشر حفظ كتاب ربنا الله اكبر ده انت جيت جيت يعني يعني في دماغه انت من بتوع في دماغه ده انت هتضرب البطل في مات واحد هيقول انا هشتغل دعوه فرديه وادعو صحابي و... يا جميل رائع واحد هيقول بصوا يا اخوانا اي حاجه اي حاجه يا اخوانا اي صغر المهم انك انت تشتغل واحدة هتقول انا هحفظ القرآن وافتح بيت احفظ الاخوات الله اكبر ربنا يبارك فيك ربنا يعينك ياما اخوات جه على ايدهم خير جامد بسبب الموضوع ده انا هاخد سند وادي اسانيد يلا يا ست ربنا يعينك شوف حرفة يا ابني شوف حرفة في دين ربنا المقصد يا اخوانا يعني ان درس الليلة باذن الله سبحانه وتعالى كان وصية في نهاية السلسلة انك انت عشان تكبر لازم تشيل هم قلنا هم الدين وقلنا هم الوصول الى الله وهم حال قلبك مع الله وقلنا هم الفردوس الاعلى وهم السبق ان محدش يسبقك وهم الاخره الخوف من النار والخوف من اهوال القيامه ويعني التوصيات اللي في النهايه ديت اتمنى ان محدش ينساها اتمنى ان محدش ينسى الحبل السوري بتاع الالتزام اتصالك بالشيوخ بالدعاء بالعلماء بالاخوه اللي سابقينك بالصحبه الصالحه بتحفظات القران بطلب العلم انك تبقى جوه البيئه في القلب عشان تأوي الى الله فيؤويك الله آه، يعني كان في ورقتين كده جايين نشوف الورقتين دول صيام الاثنين صيام الخميس بكره واذكار المساء محدش ينسى يا جماعه آه، إذا أردت أن تكون معاملة الله لك خاصة فيجب أن تكون معاملتك لله خاصة يعني لو أنت عايز ربنا يعاملك زي ما عامل أولياء وأصفياء يبقى أنت لازم ت- كمان ت- تمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه آه، هل رأيتم غضب الله علينا بسبب ذنوبنا والغلاء اللي حصل بسبب ذنوبنا ربنا يبارك فيك يا أخي أو يا أختي يعني بصوا يا أخوانا أي حاجة بتحصل أي درس يقف أو يتمنع أي باب دعوة وخير كان موجود ويقف ده بسبب ذنوبنا يا جماعة احذروا الذنوب والله احذروا الذنوب آه، عايزين نعيد مشروع الصدقة مثل ما كان في مسجد السلاب وعايزين دورة علمية قولوا يا رب يلا ربنا يستر المشروع الصدقة حد يحب يلم آه، لدار قرآن لدار قرآن بالطريقة النورانية محدش طيب آه، في ايه مش عارف والله ده رؤية بس للأسف مش هقدر ارد والله يا اخي او يا اختي لان انا مش مش عارف اقرا الورقة كاملة يعني مفيش وقت آه، اخ بيقول آه، انا لا اود ان اطلع على حضرتك وكاتب صفحة فلوس كام يعني هو في ذنوب وفي نعم يعني شوية كده كده ايه الواحد بيلقطها وبعد كده في ايه تاني انا ما استحقش ان انا اعيش والله يعني ده كلام القرآن لولا رحمة ربنا سبحانه وتعالى انا مش عايز لا فلوس ولا منصب ولا دنيا انا عايز ربنا يسامحني ويرزقني زوجة صالحة يا راجل يا راجل خلي نيتك لله يا راجل وولد صالح كمان ربنا يغفر ليك ويسامحك يا اخي يا رب ويعفو عنا جميعا يا رب اللهم امين آه، انا مش عارف بقى والله يا جماعه الاسئله اسئله طويله ولا ايه في مكياج وفي موضه في بنات وانا بلبس عبايه الاسدال وابويا بيقول عيشي شبابك طب ما تعيشي شبابك يا بنت عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيقول للرسول اريد ان استمتع بشبابي لما كان عايز يقوم الليل يختم المصحف كل ليله ويصوم كل يوم قال له يا رسول الله اريد ان استمتع بشبابي استمتع بشبابك يا بنتي البسي نقابين فوق بعض اي أيوة والله ولو والدك كلمك قولي له اريد ان استمتع بشبابي لا وانا لو لبست نقاب وعندي 80 سنه يبقى قيمته ايه انا انما البس نقاب وانا مرغوب فيا ده ال- ده- وطبعا يعني طبعا امهاتنا الفاضلات اللي لابسين نقاب ده منظر جليل يعني طبعا ربنا يبارك فيهم ولكن اقصد يعني عيشي شبابك بس بمفهوم الصحابه بقى واحسست بالاهانه عندما آه، ايه مش عارف امسك بالاسدال وانا ارتديه فقالت لي ما تلبسوش في البيت وتعبت نفسيا من الكلمات ديت بالله عليك على هذه الكلمات اريد ان انسى هذا الموضوع بصي يا اختي لو انت مذبذبه من جوه اي كلمه تاثر فيكي لو انت واثقه توكل على الله انك على الحق المبين لو انت عارفه انك صح والله لو وقفت الدنيا كلها في وشك اوعي تتهزي انت شايفه يا بنتي ال- والعياذ بالله والله انا قاعد افكر النهارده والله يا جماعه البنات اللي ماشيين في الشارع دول ابائهم ايه والله فكرت ان احنا نحاول نجيب اسمائهم ونروح نشوف اهاليهم دول شكلهم ايه عجينتهم ايه خلقتهم ايه بيشتغلوا ايه اهالي البنات دول يعني يطلع يعني ي- يكونوا مثلا ناس متعفنين مثلا واحد- دول ايه دول والعياذ بالله بقى لما البنت تلبس اللبس ده ابوها ي- يبقى ولما تلبس اسدال ولا نقاب ولا ملحفه ولا ابوها يكلمها يا بنت اثبتي يا بنتي اثبتي بين امك وابوك وبوس ايديهم ورجليهم ولو زعلوا مراضيهم ولو خلاص هيزعلوا هيزعلوا يزعلوا يا بنتي ده دين ده دين ولو الصحابة كانوا ما زعلوش اهاليهم وما راحوش قعدوا مع النبي في دار الارقم وما اظهروش الدين في المجتمع ودعوا لله كان وصلوا لايه ولا كانوا عملوا ايه ولا كان الدين ظاهر ازاي نثبت على ديننا يا اخوانا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم انا نسألك الهدى والسداد اللهم يا كاشف الهم اللهم يا فارج الكرب العظيم اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك اللهم اعز اولياءك اللهم انصر لدين اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يحكم واذن لكتابك ان ين- أن ينتصر اللهم اعز اولياءك اللهم افتح ابواب الدعوه اليك يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا من ذنوبنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ولا تتولى عنا اهدنا ويسر الهدى لنا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم أعمر قلوبنا بما أمرت به قلوب أوليائك السابقين اللهم يا رب اللهم ارزقنا حفظ القرآن ارزقنا تلاوة القرآن ارزقنا قيام الليل بالقرآن اللهم اخرج منا دعاة وداعيات اللهم اخرج منا دعاة وداعيات اللهم يا سميع الدعاء اللهم يا غياث المستغيثين اللهم يا رشاءنا يا رشاءنا يا كنزنا وحصننا وملاذنا يا ربنا ومولانا يا وجهتنا ومقصدنا وغايتنا اللهم اخرج منا دعاة وداعيات اللهم اخرج منا عبادا وعابدات اللهم اخرج منا علماء وعالمات اللهم اخرج منا مجاهدين ومجاهدات اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم افتح على أيدينا اللهم افتح على أيدينا اللهم افتح على أيدينا يا رب انصر إخواننا المحاصرين في غزة اللهم يا رب احفظ دعوتك واحفظ الدعاة إليك اللهم افتح الأبواب في وجه الدعاة إليك اللهم افتح الأبواب في وجه الدعاة إليك اللهم انصر دعاتك وأولياءك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فجزاكم الله خيرا